أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وخرجت عليكم متأخرا في الوقت للخطاب الذي كان يلقيه رئيس الجمهورية فيما مضى وكنت في الحقيقة أعد هذا اللقاء في استكمال الحلقات الماضية عن أخطاء محمود الرضواني العقدية والعلمية وبعض الملاحظات على كتبه ومحاضراته إلا أنني أرجأت هذا الكلام إن شاء الله للحلقة القادمة لما نحن فيه من أحوال لأنني حينما سمعت هذا الخطاب وعرفت بعض الأخبار التي حدثت في المنصورة وفي بعض الأماكن وكثير من الناس في الحقيقة يتحدث عن يوم 30 ستة ونحو ذلك أردت أن أقول بعض الكلمات في صدري لإخواني ولأخواتي واجعلوا هذا اللقاء لقاء أيضا فيه شيء يخرج من صدر إنسان كان يعيش حياة معينة في النظام الماضي لعلي أحكي طرفا منها وأقول لكم فيما يفكر من هو على شاكلته أنا قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى القصة المشهورة أبرص وأقرع وأعمى وأراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم القصة إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل للثلاثة ملكا على هيئة إنسان لما ذهب للأبرص وقال للأبرص أي شيء أحب إليك دايما اللي بيبقى عنده مشكلة بيبقى أحب شيء إليه إن هو يخرج من هذه المشكلة يعني مثلا لو جلسنا مع فقير فقلنا له ما أحب شيء إليك هتلاقي أغلب من يعيشون الفقر ويعيشون آلام الفقر يقولون أحب شيء إلي الأموال لو ذهبنا إلى المرضى فقلنا ما أحب شيء إليكم يقولون الصحة لو ذهبنا إلى السجون وقلنا للمسجون أحب شيء إليك يقول الحرية لو إن في بنت مثلا لم تتزوج أحب شيء إليك ممكن تقول أتزوج وهكذا لأنه يشعر بألم الشيء الذي فقده فهو يريد هذا الشيء وكثير من الناس لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقدها الشاهد إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيه أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم لما قيل للأبرص إيه أحب شيء إليك قال أن يبدلني الله جلدا حسن ويذهب هذا الذي قد قذرني بسببه الناس لأنه هو كانت مشكلته في هذا الجلد الذي عليه البرص الأقرع كانت مشكلته في الرائحة التي تظهر من رأسه وعدم وجود شعر في رأسه فتمنى شعرا حسنا الأعمى تمنى أن يرد الله تبارك وتعالى إليه بصره فأنا على هذا المنوال أريدكم أن تتخيلوا نحن عشنا على نظام مبارك نظام مبارك لم يكن يوسع للرجل أو المرأة المتدينة إنما كان يضيق جدا جدا على المتدين فكان بمجرد أن أطلق لحيتي تهمة مجرد أن أقصر ثوبي تهمة مجرد أن أتردد على المسجد تهمة مجرد أن زوجتي تلبس الحجاب تهمة وهكذا يعني أظن أن هذا يعلمه كثير منكم يعني مثلا أنا كنت حينما أذهب إلى أمن الدولة في الب... يعني من سنوات طويلة إيه كنت أسأل أسئلة أنت مربي لحيتك ليه زوجتك منتقبة ولا لا بتصلي في مسجد في قبر ولا لا بيسألوني هذه الأسئلة ويسألني بتسمع لمين وبتقرأ لمين والله العظيم يا إخواني كنا ممكن يدخل أمين الشرطة لغاية المسجد أحيانا يقف على باب المسجد بعد الدرس وأحيانا يدخل إلى المسجد ليه؟ عشان يجمع الب- البطاقات الشخصية من بعض الإخوة اللي بيحضروا درس حتى حتى يرهب من يحضرون الدروس ممكن كثير من شباب اليوم آه، الذين لم يعيشوا هذا المسلك الذي عشناه لم يخوضوا هذه التجربة التي خضناها بعض الناس كان يعيش آه، بعيدا في في واد آخر ونحن في واد آخر أنا عايزك تتخيل على منوال الأبرص أول ما تقال له إيه أحب شيء إليك قال له يبدلني لو جلدا حسنا والأعمى قال له أحب شيء إليك قال أن يرد إلي بصري والأقرع أحب شيء إليك قال أن يبدلني الله شعرا حسنا انتوا خدوا بالكم من الكلام ولا شك ان إح- نحن قوم آه، يعني اسلمنا لله امنا بالله سبحانه وتعالى قرأنا في القرآن قرأنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كنا نرى ظلما شديدا جدا والله العظيم يا اخواني والله العظيم انا ش- كشخص آه، حقق معي في جهاز امن الدوله مثلا لا اقول في امن الدوله فقط اللي كانت موجوده في السويس انا من محافظه السويس لا في القاهره في التحقيق كنت أسمع كان الكلبش يبقى خلفي وعينك متغمية ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كهرباء و... ويحلو لبعض الضباط لما يجي يحقق معك يخلعك هدومك فتكون عاريا أمامه أحيانا يترك لك آه، ما يستر السوأتين المغلظتين ومع بعض الناس لا يفعل هذا أنا عايزك تتخيل هذا الواقع أريدك أن تعيش ما عاشه هؤلاء الناس الذين الآن حينما أسمع إن, إن وصلت أن يدخل مسلم على مسلم بداخل المسجد ليسفك دمه حينما نرى عداء بين غير ملتحي وملتحي بين غير متحجبة ومتحجبة لما كل هذا كان غير الملتحي له حقوق والملتحي ما كانش له حقوق المتبرجة كان ليها حقوق والمتحجبة ما كانش ليها حقوق هل نحن ما عشنا الظلمة الذي كان على زمن مبارك هل نحن ينبغي علينا أن تقطع ألسنتنا هل ينبغي علينا أن نبقى أن نبقى بلا رأي بلا, بلا, بلا مطلب هل ينبغي علينا أن نبقى كذلك حتى يرتاح الناس أو حتى يرتاح فريق من الناس أنا أريدكم أن تتخيلوا ما عاشه فريق كبير من هؤلاء المقهورين المظلومين كم منهم اعتقد في السجون سنة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر وعشرين سنة وزيادة عن عشرين سنة اعتقالا اعتقالا كم هدمت بيوت كم ضاعت أطفال كم أخرجوا هؤلاء الإخوة من السجون بأمراض كم كانوا يضيقون أنا ش... كشخص أنا كشخص كنت حينما أنتقل من محافظة لمحافظة لا رايح فين تحركش إلا لما تقولي لا الظابط تحركش إلا لما تقولي حتى لو كانت صلة لأرحامي ما تتحركش لو عايز أتكلم كلمة كلمة في عقد النكاح في خارج محافظتي مشكلة وكان ممكن بداخل المحافظة ما تتكلمش اوعى تفكر لاني بقول للناس غلطا في الدين والله ما كنا نقول الا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وقال الرسول انا اريدكم ان تعيشوا وأن تتخيلوا حالة بعد الساعة واحدة آه، في منتصف الليل أو الثانية لكثير من الإخوة الخاص دب دب دب دب ياخد الأخ يأخذ كتبه يأخذ كمبي... كمبيوتر بتاعه يركنه تحت في المكتب ثلاث أربع ساعات خمس ساعات وتعالى لي بكرة أشياء في منتهى العجب في منتهى العجب كل ده ليه تهمتي حاجة واحدة تهمتي إن أنا ملتحي تهمتي ان انا بذهب الى المسجد تهمتي ان انا داعية تهمتي ان انا بلقي دروسا تهمتي ان شخص بيحضر درسا تهمتي ان زوجتي متحجبة تهمتي هي دي تهمتي لا تهمتي ان انا زنيت ولا سرقت ولا بلطجت ولا ارتشيت ولا الكلام ده خالص انما هي دي التهمة كل انسان كان مقهور في جزئية بعد هذه الثورة وقوع هذا النظام تمنى شيئا فمن ضمن اللي اتمنى الناس دي الفئة دي اتمنت وكان أول حاجة بنتمناها أن يحكم فينا شرع الله أول حاجة كنا نتمناها أن يذهب الظلم ويأتي العدل كنا نتمنى كنا نتمنى أن نعيش بدلا هؤلاء الذين حاربونا في ديننا تمنينا أن نعيش ديننا بشموليته بكماله من ألفه ليائه لا نترك فيه شيئا هذا الذي تمناه أغلبنا إن لم أقل كلنا ونحن قوم مسلمون قرأت في القرآن كما تقرؤون في القرآن إن الحكم إلا لله قرأنا في القرآن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قرأنا في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قرأنا في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لو قرأنا في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تمنينا نعيش الخير ده لقينا طلبات الناس النصارى لها طلبات لقينا في القرآن الكريم حقوق لأهل الذمة وفي السنة حقوق لأهل الذمة فقلنا لهم ما تخافوش من الإسلام ما تخافوش من ديننا هتعيشوا في أمن وأمان بس ما تغلطوش في الدين عيشوا في ظل الإسلام اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا قال الله في القرآن قالوا المرأة ليها حقوق قلنا له تعالي يا مرأة تعالي هتلاقي ليك حقوق في القرآن ليك حقوق أم وليك حقوق بنت وليك حقوق أخت وليك حقوق عمة وليك حقوق خالة ليك حقوق زوجة ليك حقوق ليكي ليكي ليكي قالوا الأطفال قلنا لهم تعالوا اتفرجوا على شريعة الإسلام كيف تربي النشأ وما هي الحقوق التجار قلنا لهم تعالوا شوفوا الحلال والحرام انظروا ماذا يقول الإسلام قالوا التنمية قلنا تعالوا الإسلام بيشجع على العمل ويحض على الإنتاج قالوا العلم والتطور والتكنولوجيا قلنا لهم احنا أمة اقرأ أول كلمة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ اقرأ وقيس على كده في كل مجال يقولوه قلنا لهم موجود ضبطه اللي له واللي عليه المحاسن بتاعته وخرجنا نقول عايزين إسلام وعايزين شرع خرجنا نقول كده خد بالك أنا داعية بشر ممكن أغلط آه أنا مش ملك ولا معصوم انت مفكرني عشان بطلع في الفضائيات ما بغلطش عشان بقول دروس ما بغلطش لا أنا بغلط بس ديني لا يخطأ أنا بغلط بس القرآن لا يخطأ أنا بغلط بس السنة لا تخطأ أنا بغلط بس ربنا لا يخطأ أنا بغلط بس النبي ما بيغلطش فلو شفتني غلطت قول عليا أنا اللي غلطت مش الدين تخيلوا إن بعض الناس وصل بيها الحال إنها تقول إحنا كرهنا الإسلام نحن لا نريد إسلاما ما تدخلناش ربنا في كل حاجة كلمات كانت صعبة علينا قوي واحنا بنسمعها على فضائيات وفي قنوات وفي مجلات ومؤتمرات كانت المسألة صعبة قوي علينا صعبة صعبة أنا كشخص قرأت عن العلمانية فصل الدين عن الدولة قرأت عن الليبرالية إنها بمعنى التحرر وكذا وكذا وحرية في كل حاجة قرأت قرأت عن الديمقراطية وحكم الشعب للشعب قرأت عن هذه المناهج ووجدتها تخالف الإسلام لما بدأت أتحرك في السويس عندي كمحافظة جلست مع بعض هذه الفصائل اللي بتنتمي الليبرالية واللي بينتمي لل- لل- للديمقراطية اللي بينتمي اللي بينتمي من ضمن الكلام اللي كنت بحكيه مع هؤلاء يا جماعة احنا وجهة نظرنا كذا في الاسلام كذا احكام الاسلام انتوا رافضين اسلام والله العظيم افتكر ونحن في قصر الثقافة في محافظة السويس قام اخ انا بقول عليه اخ اه قام اخ بينتمي للليبرالية وراح قايل انا فلان الليبرالي وبقول اللي يقف ضد الشريعة يراجع اسلامه فبصيت له كده واتعجبت من كلمته قلت له احنا كنا بنفهم عن الليبرالية طب ايه رأيكم يا جماعة انتوا كفي السويس ايه رأيكم ما تكتبوا موقفكم من الشريعة موقفكم من الأحكام عشان نفهم يمكن احنا قرأنا عن ليبرالية تانية علمانية تانية ديمقراطية تانية ما تدونوا الكلام ده وننشره طلبت لكن هذا لم يحدث أنا عاي... أنا أريدكم أن تتصوروا إحنا في موقف صعب صعب يعني أنت متخيل إن ممكن في الأيام القادمة شعب يضرب شعب وأخ يضرب أخوه كم من رجل غير ملتحي بنته منتقبة هترضى ليها الإهانة في الشارع ابنه ملتحي هترضى ليه الإهانة في الشارع هترضى بسفك دمه وهل تظن ان اللي هيتضرب او يتهان هيقف ساكت هنوصل لغاية فين وانا بقرأ في الشرع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء اوعى تفكر الدماء يعني القتل الدماء عموما الدماء المحرمة عموما يعني الجرح ده دم القطع ده دم القتل ده دم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب أربع مرات في عام حجة الوداع في كل خطبة من الأربعة يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام عليكم حرام فتعجبت قلت إيه اللي بيحدث ايه اللي بيحدث سامحوني هقول لكم على حاجة مهمة قوي قلت الناس اللي دخلت مسجد وحصرت مسجد ولعت في مسجد سفكت دماء في مسجد الناس دي هتقول لربنا ايه لما يقف قدام ربنا وهو داخل المسجد ما استشعرش ان المكان ده بيت الله لما رمى مولوتوف على مسجد ما استشعرش انه بيرمي على بيت الله لما عمل الهرج والمرج جوه مسجد ما استشعرش انه بيعمل كده في بيت من بيوت الله ما تذكرش الله قلت اه أصل النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رباهم أولا أن يعرفوا الآمر قبل أن يعرفوا الأمر أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى آه سامحوني كتير مننا مش عارف الله معرفة حقه معرفة حقه عشان كده ربنا في القرآن الكريم يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لعل هذا يحرك بداخلنا من الله من الله الذي أنا وأنتم سنرجع إليه وفي يوم من الأيام سنقف بين يديه نسأل فردا فردا وحرفا حرفا لن يخلد أحد منا في الدنيا مش هيخلد حد كله هيموت كلنا سنموت واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فقعدت أقول آه أحد صلى الله عليه وسلم يعرفهم من الله من الله من الله عظموا الله عظموا الله عظموا الله فلما يجي لهم الأمر يعرفوا الأمر ده لمين كان خلاص مفيش كلام عارفين يا إخوان أنا هقول لكم على حاجة مهمة لو في كوباية شاي معايا وحطيت في كوباية الشاي دي ملح ثم أذبت الملح في الشاي كوباية الشاي مش هتشرب العيب مش في الشاي ولا العيب في الملح أنا اللي وضعت الملح على الشاي الملح مفيد في محله والشاي لو جبت سكر ووضعت السكر في طبيخ لن يؤكل لكن لو وضعت السكر في الشاي ووضعت الملح في الطبيخ هينفع الملح وهو في الطبيخ وينفع السكر وهو في الشاي الغلط مش منهج الإسلام ولا دين الإسلام الغلط فينا إحنا أحيانا نضع السكر في طبيخ فما ينفعش ونضع الملح في شاي ما ينفعش فما تعبوش على الملح ولا السكر إنما عيبوا على ال- اللي تصرف غلط إخواني الشرع له مثل أعلى من كده وأكبر من كده أنا أريد أن أقول لكم دين الإسلام دين عظيم اتعرفوا عليه بأنفسكم دين لا يحكم عليه بالحبس في المساجد ولا بالحبس في الصدور إنما دين ينظم كل شؤون حياة الناس منهج وضعه الله سبحانه وتعالى صعب قوي نلاقي أخ يقتل أخاه أو يجرح أخاه بقينا بنضرب في بعض هتوصل لغاية فين توصل لغاية فين انت فاكر انك كده طب قول لي الفعلة دي لما تتسأل عليها قدام ربنا هتبقى في ميزان حسنات ولا في ميزان تاني تقابل ربنا وإيدك ملوثة بدم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن ابن ماجه من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل وهو اسمع لقي الله عز وجل مكتوب وهو عليه غضبان مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله يا خبر أبيض آه أمال إيه آيس من رحمة الله أيوة قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم اللي بيحرض على الدماء ويشعل الفتن والله العظيم هيقابل الله وهتقابل الله هو وهي ماذا سيقول هو وماذا ستقول هي في موقف عظيم بين يدي الله احنا محتاجين اه والله العظيم نمشي بنفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم عارفين الناس لو عرفت عظمة الله مش ممكن مش ممكن تترك احكامه كان بعض اخواني بيقول لي هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يظهر لعباده في الدنيا قلت له لو ظهر الله عز وجل لنا في الدنيا فرأيناه مش ممكن لإنسان يعصاه لا هيبقى في فائدة من إنزال كتب ولا إرسال رسل ولا قيام سوق نار وجنة لا لا لا لا لا لا مش ممكن إنسان يرى الله وهينشغل عن الله بشيء آخر لا تاكل ولا هتشرب و... مش مش ممكن هتتعطل الحياة أمام رؤية البر ده في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وإن كان في سندها كلام ضعف حينما يرى أهل الجنة نعيم الجنة ثم يرون بعد ذلك الله عز وجل ينسون كل نعيم في الجنة كل نعيم في الجنة يتنسي برؤية رب العالمين أيوة ربنا سبحانه وتعالى غاب عن أعين البشر في الدنيا ووجدت آثاره وآلاؤه نتعرض بها عليه ليعلم الله سبحانه وتعالى وهو يعلم جل جلاله قبل أن يخلقنا ما الذي سنفعله من فينا من فينا سيطيعه بالغيب ويخشاه بالغيب ومن فينا سيتجرأ عليه كنت أقرأ عن المسافة اللي بيننا وبين القمر أريدكم أن تركزوا في هذا الكلام المسافة اللي بيننا وبين القمر كام فقالوا المسافة اللي بيننا وبين القمر 365 ألف كيلو متر قلت يا الله تخيل بقى شوف ملك الملك سبحانه وتعالى بيننا وبين القمر 365 كيلو متر تعرفين ان الضوء يسير في الثانية الواحدة 300 ألف كيلو متر يعني 365 يعني قول تقريبا ثانية ضوئية ضوء القمر يصل إلى الأرض في ثانية ضوئية 365 ألف كيلو متر آه ده بيننا وبين القمر بس اصبر عليه الشمس يصل ضوءها إلى الأرض بعد ثمان دقائق لما أجي أحسبها الضوء بيمشي 300 ألف كيلو متر في الثانية في 60 تبقى ب 18 مليون كده حولتها لدقيقة في 8 دقايق يبقى 144 يا الله 144 مليون كيلو متر بيننا وبين الشمس يا الله 144 144 مليون كيلو متر أقرب نجم ملتهب انتوا عارفين ان الشمس تعتبر نجم لانها ملتهبة والقمر يعتبر كوكب لانه منطفئ والارض كوكب المنطفئ بيسموه كوكب والملتهب يسمونه نجما اقرب نجم ملتهب بعد الشمس بيصل ضوءه الى الارض بعد اربع سنين ضوئية اربع سنين ضوئية ده هحسبها ازاي دي ده الثمان دقايق جابوا 144 مليون كيلو متر ده انا بحسب لكم اللي بينا وبين اقرب نجم بعد الشمس لو انا ركبت اسرع حاجة في الدنيا عشان اوصل للنجمة ديا اوصل بعد خمسين مليون سنة اصبروا علي وهناك نجم لا يصل ضوءه ده ده اللي 50 مليون سنة نوصل له بأسرع حاجة في الدنيا بعد كام بعد 50 مليون سنة ومعانا الزاد وكل حاجة وأكل وشرب وحياة وأعمار و... وفي نجم يصل ضوءه إلى الأرض مش بعد أربع سنين بعد عشرة وفي اللي بعد مية وفي اللي بعد مليون وقرأت بعد 300 بليون يا خبر أبيض كل ده كل ده وانا لسه ما قلتلكش على السماوات السبع وعلى الكرسي اللي بيحيط بالسماوات السبع والكرسي والسماوات السبع بالاراضين ما لا تاتي في الكرسي كحلقه في فلاه والكرسي موضع قدم الله والكرسي بالسماوات والأراضين في العرش كخردلة في يد أحدنا والله فوق العرش وهو أكبر من العرش أنا كمخلوق أسوي إيه في الكون فلما أقول بوزع إيماني أنا عايز حكم الإله العظيم ده عايز شرع الإله العظيم ده لأن إحنا مع الإله العظيم هتتحل كل مشاكلنا عندنا اللي يحل المشاكل والله العظيم موجود في اقتصاد إسلامي عايز كلام طويل عشان أحكولك وفي نظام اجتماعي وفي نظام إداري وفي نظام سياسي وفي نظام أخلاقي وفي نظام تعليمي وفي نظام تربوي وفي نظام ثقافي وفي نظام إعلامي وفي نظام تعليمي اليوم يقول الله في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يقول العلماء الإكمال للعدد والإتمام للوصف يعني كل القضايا التي يحتاجها الناس تمت أعدادها وتمت في وصفها كملت في العدد وتمت في الوصف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة إذا بأخت منتقبة ماشية في الشارع تهان أو أخ مسكين يعيش ما تعيشه أنت من ظروف يعيش المأساة التي تحياها ما ذنبه يقول تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما لهمش جرم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ده كلام الله في القرآن العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الإله اللي أتقن الكون بهذه الدرجة أنا كنت بقرأ إخواني عن الأرض وهي بتلف حول الشمس فقرأت لعلماء الفلك وهم بيقولوا إن الأرض بتلف حوالين الشمس وبتدور حوالين الشمس كل 365 يوم وربع تاخد دورة 365 يوم وربع لكن بتمر في نظام آه، إهليليجي في ضيق وفي سعة وقصة كده في ان الشمس ازاي بتتحرك بالتدريج العجيبة لفت نظري ان الشمس لها قوة جاذبية للارض لو القوة الجاذبية دي مش موجودة ال- والارض ابتعدت شوية عن الشمس يقول علماء الفلك تقع الارض تحت درجة حرارة 270 درجة مئوية تحت الصفر يعني مفيش ولا مخلوق يعيش عليها طب الجاذبية اللي عاملاها الشمس جاذبية يعني ايه انت لو جبت مغناطيس وجبت مسمار وبدأت تتحرك المغناطيس كده والمسمار يبدأ يتحرك ايه اللي بيربط بين ال- ال- المغناطيس وال- والمسمار دي جاذبية بيسمي العلماء المساحة اللي ما بين المغناطيس والمسمار بيسموها المساحة او الساحة المغناطيسية كذلك بين الارض والشمس ربنا عمل قوة جاذبية ومع قوة الجاذبية عمل قوة نابذة ايضا عشان تبقى القوة النابذة في قوة القوة الجاذبة عشان يحدث استقرار للارض اسمعوا دي بقى لو الشمس ما فيهاش قوة جاذبية للأرض وبدأت الأرض تتاخد كل المخلوقات اللي عليها يموتوا في دولة في مجلس في رئيس في أفراد يقدروا يجعلوا الشمس تبقى على هذه الجاذبية أو هم اللي وضعوا هذه الجاذبية لا لو إن القوة النابذة ما حطها لم يضعها رب العالمين واقتربت الأرض من الشمس بسبب قوة تجاذب قبل ما توصل الأرض للشمس الأرض باللي عليها هيولعه من الذي أمسك الأرض بهذا الإتقان إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن أنا أريدك أن تعرف من الإله اللي بيتجرأ الآن على مساجده ويرفض حكمه ويرفض شرعه حتى لو الشيوخ كلهم غلطوا ليه تغلط في الدين وليه تعادي الدين وليه تكره الدين هتقول له يا رب أنا كرهت دينك عشان الشيوخ أنا بقول لك اعتبر كل الناس دي بتغلط كلهم الدين اللي بينك وبين الله وما خلقت إلا من أجله وفي النهاية هتحاسب عليه ماذا ستقول لربك الإله العظيم سبحانه وتعالى كنت بقرأ عن عظمة الإله قرأ والله العظيم لو بدأت أقول لك يعني حاجة كنت بقرأها قريبا وأنا بقرأ عن دماغ الإنسان دماغ الإنسان العلماء يقولون دماغ الإنسان فيها 140 مليار خلية الله أكبر أنت بتقول إيه دماغ الإنسان فيها 100 شوف صنع الله شوف إتقان الله صنع الله الذي أتقن كل شيء يمكن وأنا بقول الكلام ده بعض الناس تعمل كده يمكن عايز أقول لكم ربنا اللي أحكم الخلق وأتقن السماوات والأرض والخلق أتقن الشرع أتقن الأحكام التي يخوفوننا منها 140 مليار خلية في الدماغ ده في القشرة الدماغ فقط 14 مليار خلية الله أكبر لا اسمع حبيبي في الله لا أنا مش هجيب الإنسان عارف البعوضة البعوضة البعوضة أيوة أنا عارف إن هو مخلوق يعني حقير صغير البعوضة لها لها جناحان الجناحان يرفان في الثانية الواحدة أربع تلاف رفة إيه؟ في الثانية أربع تلاف رفة آه ده إيه ده؟ ولها ثلاثة قلوب قلب مركزي ده البعوضة وقلب في كل جناح وعند البعوضة جهاز رادار عشان لو الدنيا مظلمة ولا حاجة تعرف هي هتروح لمين الرادار يكشفك ليه وتتجه بجهاز الرادار وعندها جهاز تحليل تحلل دمك الأول ينفع معاها ولا ما ينفعش معاها وعندها جهاز تخدير عشان ما تحسش وهي بتشفط عندها جهاز تخدير ولو الدم تقيل شوية عشان يمشي في الخرطوم عندها جهاز تمييع وعندها مخالب عشان تمسك كويس لو وقفت في مكان خشن وعندها محاجم لو وقفت في مكان مسطح انت كل اللي انت بتقوله ده في بعوضة اه امال البني ادم لا ده انا مش بكلمك على بني ادم ولا سماوات ولا ارض ولا نبات ولا طيور الإله العظيم ده الإله العظيم سبحانه وتعالى كل اللي موجود في البلد ليه لو غلط حزب لو غلطت جماعة لو غلط أفراد هل ده حلال لينا ننتهك بيوت الله يبقى حلال لينا نسفك الدم يبقى حلال لينا نولع يبقى حلال لينا نخرب يبقى حلال لينا نقول مش عايزين إسلام مش عايزين شرع ومش عايزين دين ده بعضهم كان بيقول يوم 30 ستة انتهاء الإسلام في مصر معقولة معقولة في ناس مسلمة ترضى بالكلمة دي معقولة 30 ستة هينتهي الإسلام في مصر أنت رضيت بيها يا مسلم رضيت يا مسلم إنك تهين المساجد رضيت بكده تهان المساجد رضيت يا مسلم يا مسلم رضيت بأنه يستهزأ بالشرع ويستهزأ بالدين وأهله رضيت يا مسلم إن تبقى ماشية المحجبة في الشارع وتهان رضيت يا مسلم إنك تعتدي على مسلم رضيت يا مسلم إنك تشتم مسلم رضيت يا مسلم إنك تولع في أموال مسلمين أو مال مسلم رضيت يا مسلم بكده فتنة أنا عارف إنها فتنة وإن شاء الله ربنا هيسلمنا منها بإذن الله إخواني نصيحتي نصيحتي هي أن تحافظوا على أغلى شيء في الحياة أغلى شيء في الحياة هذا الدين دين الإسلام الذي والله لو قطعنا من أجله لكان هينا ولو سفكت دماؤنا من أجله لكان هينا والله نفدي ديننا بكل ما نمتلك فمن أجله خلقت السماوات والأرض وبهذا الدين نعز ونرفع قال عمر ختاما لأن الوقت انتهى كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ما تحزنش ولا تحزني النبي قابل كتير صلى الله عليه وسلم والصحابة قابلت كتير اتسبوا واتشتموا واتضربوا وفي اللي مات وفي اللي سفك دمه هو ده الطريق إلى أن نلقى الله اثبت اثبتي ربنا بيختبرنا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمن بلدنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع راية الحق والدين وأن يجعلنا ممن يرفعونها لا ممن يخذلونها وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا